بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا هو الله هو الله جل جلاله في علاه لما قالت عاد من أشد منا قوة دمرهم الله بالهواء بأضعف خلقه دمرهم الله بالهواء سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية هو الله هو الله لما قال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي دمره الله وأجرى البحار من فوقه ثم أنجاه بجسمه ليكون ذليل آية هو الله هو الله جل جلاله بالإشارة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها هو الله هو الله بالإشارة رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فوهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين هو الله سبحانك ما أحلى ذكرك في أفواه الأبرار سبحانك ما أعظمك في قلوب المؤمنين الأطهار سبحانك يا رب أنعمت وأعطيت وأنت القائل لئن شكرتم لأزيدنكم فاللهم لك الحمد والشكر اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك إنك قلت سبحانك وسنزيد المحسنين فاللهم زدنا إحسانا أنت الكريم القائل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم هو الله ما أعظمك محسنا وما أضعفني شاكرا ما أحكمك عظيما مقدرا وما أجهلني صاحب هوى مريدا ما أعظمك ما أجودك وأرأفك وأرحمك وأعلاك وأقربك وأقدرك وأقهرك وأوسعك وأقضاك وأبينك وأنورك وألطفك وأخبرك وأعلمك وأشكرك وأعلمك هو الله رب ما أرفع حجتك وأكثر مدحتك رب ما أبين كتابك وأشد عذابك رب ما أكرم مآبك ما أحسن ثوابك رب ما أجزل عطاءك وأجل ثناءك رب ما أحسن بلاءك وأسبغ نعماءك رب ما أعلى مكانك وأعظم سلطانك رب ما أعظم عرشك وأشد بطشك رب ما أوسع كرسيك وأهدى مهديك رب ما أوسع رحمتك وأعرض جنتك رب ما أعز نصرك وأقرب فتحك وهو الله سبحانك يا رب قلت وقولك الحق ادعوني ادعوني استجب لكم ثم حذرت من لم يدعك فقلت ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لم يزل ذكر نبينا منشورا حتى وهو في طي العدم اخذ الله له ميثاق الانبياء على تصديقه في بعض درسه علم ادريس في ضمن وجده صل عليه صلى الله عليه وسلم حزن يعقوب في سر جده صبر ايوب في طي خوفي صل عليه صلى الله عليه وسلم صبر أيوب في طي خوفه بكاء داود بعض غنى نفسه يزيد على ملك سليمان غير بعيد إنه خل خلا خلاله خلة الخليل صل عليه صلى الله عليه وسلم نال تكليم موسى استرجح له النظر عند قاب قوسين أو أو أدنى فهو جملة الجمال وكل الكمال وواسطة العقد وزينة الدهر صلى الله عليه وسلم يزيد على الانبياء زيادة الشمس على البدر والبحر على القطر فهو أصدرهم وبدرهم وعليه يدور أمرهم قطب فلكهم عين كتيبتهم واسطة قلادتهم نقش فصهم بيت قصيدهم حاتمهم خاتمهم شمس ضحاها هلال ليلها در تقاصيرها وزبرجدها لما رأى تخليط قريش في دعوى الشرك فر في بادية الهرب صلي عليه فتحرى غار فراء في الفرار للفراغ فراغ إليه فجاء مزاحم اقرأ يا راهب الصمت تكلم قال لسان العجز البشري ما أنا بقارئ فغطه الملك فزمزم بلفظ زملوني فصاح الملك يا أيها المزمل قم يا أطيب ثمار كن يا محمولا على ثقل قل قم لما بعث الملك الملك إلى نبينا برسالة اقرأ قام النبي محمد لينذر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي أنا أحبكم في الله وهذا عود حميد جديد مرحبا بكم في مجمع الربانية في مسجد ذي الجلال والإكرام أسأل الله عز وجل أن يظلنا بجلاله ويكرمنا بإكرامه عود إلى مدارج السالكين ومدارج السالكين هو روحي نعم هذا الكتاب لا أقصده أقصد قضية مدارج السالكين المدارج نفسها أيها الإخوة أنا أحبكم في الله انتبهوا إننا خلقنا خلقنا الله جل جلاله وأورثنا هذه الأرض ووكل إلينا أمر السير إليه بعونه وحوله وطوله وقوته جل جلاله كما قلت لك الآن أن الله جل جلاله لما قال لنبيه محمد اقرأ اقرأ فقال بلسان العجز البشري ما أنا بقارئ فغطه الملك غطه ثم أرسله وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق هذه قضية المدارج انطلق ما أنا بقادر فتحتاج أن تغطى غطة لكي تنطلق لما غطى النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم غطه الملك غطة غطه الملك غطة قال فغطني حتى أحسست مس الموت ثم أرسلني فقال اقرأ إننا بح إنك بحاجة لكي تحيا إنك بحاجة إنك بحاجة لكي تحيا أن تموت ثم تحيا أليست هذه أيها الإخوة أليست هذه أليست هذه قضية البعث بعد الموت لولا الموت ما دخلت الجنة لأنك بعد أن تموت تتحرك فيك حركة أخرى غطة الموت نفسها حين يسلب الملك روحك ثم تنطلق إلى البرزخ حياة مختلفة في الحياة المختلفة عين غير العين وأذن غير الأذن فلقد كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد بعد أن تموت يصبح تصبح حياتك مختلفة حياة أخرى مختلفة تماما ليست كالحياة الأولى لا بد لكي تحياها من أن تموت فكذلك في هذه المدارج لابد في البداية أن تموت أن تموت نفسك الأمارة أن يموت هواك أن تموت شهواتك أن يموت الكبر فيك والغرور فيك والعجب فيك والبشرية فيك أن يموت كل هذا لتعود فتبعث مرة أخرى وهي التي قلناها قبل ذلك هي ولادة القلوب أن يولد لك قلب جديد حياة جديدة نعيم جديد تصبح غير الإنسان الأول لقد مات ذاك الإنسان الجاهلي وولد هذا الإنسان المسلم ولد هذا الإنسان الموحد ولد هذا الإنسان الذي تغيرت غاياته تغيرت بعد أن كان جل همه لقمة يأكلها جل همه نومه ينامها كان جل همه شهوة يقضيها صار همه أن ينظر إلى وجه الله الكريم الموضوع مختلف تماما تماما لكن شرط أن تعيش هذا لابد أن تموت أولا أن تموت الموتة الحقيقية أن تموت منك نفسك الأمارة بالسوء أن تموت لذلك كانت هذه المدارج وسر هذه المدارج يكمن في أنها مدارج تصعدها مدرجة بعد مدرجة بعد مدرجة درجة زي السلم اللي طالع تطلع درجة وبعدين درجة وبعدين درجة وبعدين درجة وهنا في المدارج يا أخي القانون عندنا إذا سكنت إلى ما نلت فما نلت إذا سكنت إلى ما نلت فما نلت بمعنى إذا رفعك الملك ذو الجلال درجة وسكنت إلى هذه الدرجة احنا قلنا في فقه السير إلى الله جل جلاله إن ممكن إن ربنا يرفع الإنسان درجة لا يستحقها كريم مين يشهد أنا أشهد أن ربي كريم أكرم الأكرمين جل جلاله قد يرفع الإنسان درجة وهو لا يستحقها ربنا كريم من عند ربنا كده من عند ربنا جل جلاله إن هنرفض العشرة أنا قلت لهم لو لقينا تراب في ال... ينبغي أن يكون بيت ربنا أنظف من بيتي وأنظف من ثيابي صلى على الرسول صلى صلى الله عليه وسلم قد يرفع الله جل جلاله الإنسان درجة لا يستحقها أخونا عبد السميع كساب ده كان ماشي في الطريق لربنا كان كان ماشي الأول في طريق الضلال بيدخن ويمشي مع بنات ويشوف أفلام ويسمع أغاني ربنا جل جلاله الكريم أكرمه وتاب عليه فجأة كده من عند ربنا كره الأغاني وكره النسوان خلاص بقى دوخوه وطلعوا عينيه وعينين أهله وضيعوا فلوسه وضيعوا صحته خلاص قلب بقى سني ربنا أكرمه أعفى لحيته وبدأ يحضر درس للشيخ فلان ويحفظ قرآن ويسمع قرآن وبدأ المقاطع بتاعة النسوان بدأ ينزل مقاطع بتاع المشايخ السنية أول ما سلك الطريق ده ربنا كرمه ورفعه درجة هو لسه ما عملش حاجة صاحبنا لا قام الليل ولا صام النوافل ولا حفظ قرآن ده لسه بيقول يا رب يا رب وربنا جل جلاله أذاقه طعم الأنس ودي أول خطوة في الطريق زي ما قلت كده قبل كده كتير إن الطريق ده له معالم له معالم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي النهارده عليه وعلى أبي الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق إن للإسلام إيه صوا ومنارا كمنار الطريق زي ما انت ماشي في أي طريق كده في معالم للطريق بيقول لي أنا وصلت دلوقتي إلى مثلا الجامع الأزهر طب أنت عديت على كوبري كذا لما عدتش يبقى أنت مش هناك ما رحتش في معالم في الطريق انا ماشي دلوقتي على الطريق اللي مش عارف ايه شفت كذا لا ما شفتش يبقى ما مشيتش الطريق الى الله يا ابني اول خطوه فيه الانس بالله حسيت بالانس يبقى انت مشيت وسلكت الطريق ده ما حسيتش بالانس يبقى انت لسه ما مشيتش انت لسه بتلعب انت لسه بعيد انت لسه ما دخلتش سكة ربنا لو كنت مشيت في الطريق الى الله اول معلم هتقابله في الطريق اول حاجة في الطريق الانس بالله عز وجل ان شاء الله هنوضح الكلام ده لكن انا المدخل ده بس في قضية المدارج قضية ايه مدارج السالكين ان مدرجة فوق مدرجة الانسان ده سلك الطريق ربنا اداله الدرجة دي لما وصل عند الدرجة دي ربنا سبحانه وتعالى اداله وهو ما يستاهلهاش اصلا فلسه كان باقي عليه من الدرجة اللي تحت شوية حاجات مفروض يعملها لو هو فوق بص على الحاجات اللي ناقصاه كملها ربنا يرفعه كمان درجة طب لو هو فوق انشغل باللي ربنا اداهوله ونسي اللي عليه ربنا ينزله درجة أنزل من اللي كان فيها عزيز حكيم عزيز حكيم جل جلاله بدأنا في سكة المدارج بقالنا سنين طويلة وخلصنا المدارج الأساسية الأربعة في أربع مدارج أساسية أساسية لكل إنسان يمشي في الطريق لربنا أربع مدارج اليقظة أول حاجة اليقظة والبصيرة والفكرة اليقظة والفكرة والبصيرة والعزم دي اسمها المنازل الأساسية المنازل الايه الأساسية اليقظة والفكرة والبصيرة والعزم بنقول ان اخونا ده اسمك ايه ايوه انت ها فرج يا رب الفرج من عندك يا رب كان يعجبه الفأل الحسن صلى الله عليه وسلم فرج فرجت ان شاء الله اخونا فرج بيشبهه السائر الى الله انه كان نايم كان نايم كنت في حياتك الدنيا القلب نائم والطرف يقظان كنت عايش في الدنيا دي عينيك مفتحة الطرف يقظان لكن قلبك نايم كان قلبك نايم نايم مش دريان بليان بتمشي كان قلبك نايم وانت مش عايش ومش دريان فجأة هتف به منادي الفلاح حي على النجاح بعض الناس ربنا جعل لهدايتهم سبب شاف واحد بيموت عربية صدمت حد قدامه حد قريبه حصل له سمع شريط سمع خطبة قابل شيخ وبعض الناس لم يجعل الله لهدايتهم سببا إلا هو صاحب المنة والفضل جل جلاله فأول مراتب هذا الياء هذا النائم إيه اليقظة أول مراتب النائم إيه يعني إيه اليقظة يصحى بقى قلبه يصحى انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين كان ماشي عمنا الحاج محمد آه بهاء الحاج محمد بهاء كان ماشي في الدنيا دي بياكل ويشرب وينام ويتكلم ويشتغل عايش حياته بس هنا نايم أول ما شاف وفاق على اليقظة صحي ايه ده قلت لكم قصة الواد قبل كده صاحبنا الكلام ده من زمان بقى من 20 30 سنة كان واد بيلعب كاراتيه مش عارف ولا مش عارف ايه في مرة اغمى عليه فبعد ما فاق قال لهم هو ايه اللي حصل قالوا له اغمى عليك قالوا يعني ايه اغمى عليا قالوا له يعني فقدت الوعي عايز افهم يعني ايه فقدت الوعي يعني ده انا كده ممكن اموت بقى قالوا له اه ممكن تموت انا انا هموت وراح طاخ داخل في الباب كتفه كسر الباب انا اموت بالصحه دي قالوا اه ممكن تموت ما فلان كان اجدع منك وهو بيلعب كوره في الملعب مات اثناء اللعب مات وهو بيلعب والتاني مش عارف حصل له ايه مات والتالت ايه فبدا يقول الله ده الكلام بجد طب ما تفهموني بقى انا اذا مت هيحصل ايه اذا مت يحصل ايه بدا يسال قعد مع الشيخ قال له يا ابني اذا مت هندفنك في التربه طب وروني تربة كده ودوه المقبرة هتحطوني هنا ولوحدي وفي الريحة دي بدأ يخبط دماغه في الحيطة طب أنا أعمل إيه عشان ما أموتش أنا آسف لازم تموت والله لا تموت أحلف لك بإيه وحياة ربنا هتموت وعزة جلال الله لا تموت هتموت يعني هتموت ما فيهاش حل تاني دي طيب انا عايز لما اموت الاقي شقه زي شقتي واعيش آه، عيشه حلوه لكن تحطوني في التراب ده اه عشان بقى تموت صح وتلاقي التراب ده جنه وتلاقي اصحابك الحلوين قاعدين معاك بيونسوك لازم تشتغل من دلوقتي اعمل ايه صلي اصلي ازاي بدا يجيب الكتاب كيف تتوضا يحطه على الحوض كده ويقرا اغسل يديك ثلاثا تمضمض ثلاثا اغسل وجهك ثلاثا وبدا يتعلم صلاه ويصلي هو دي قضيه ان يبدا سلوك الطريق الى الله اليقظه انزعاج القلب ها لروعه الانتباه من ركضه الغافلين بعد اليقظه الفكره اول ما يفك اول ما يصحى من النوم يعمل ايه يفكر زي صاحبنا كده ما فكر التفكير اللي احنا فكرناه مع بعض ده بعد الفكره البصيره بدا بقى يشوف صح بعد ما كان شايف ان اقصى اماله العربيه دي والزوجه دي والشقه دي لا لا بقى في بصيره ان بعد ما يموت مش هيمشينوا معاه عربيته عشان يبقى اتفسح بيها في القبر ولا مراته هتدخل معاه ولا فلوسه البصيرة بعدها العزم وصلنا الوقت لمنزلة ايه العزم ايه هو بقى موضوع العزم لما وصلنا لموضوع العزم قال الله عز وجل فإذا عزمت فتوكل العزم تحقيق القصد طوعا أو كرها العزم ايه تحقيق القصد طوعا او كرها انك انت بقى ودي اول نقطة وانا عايزك تفهمها صح و انت لسه عايش يا محمد ربنا يهديك ويتوب عليك عايز اقول ايه ان العزم انت بعد ما مشيت ل- بدأت تيقظت معايا بعد ما تيقظت وفكرت وتبصرت لازم الطريق بتاع ربنا يا جماعة أنا آسف إن أنا عايز أقول لك أن هذا الطريق يحتاج إلى رجال يحتاج إلى قوة يحتاج إلى عزم يحتاج إلى عزيمة يحتاج إلى نور يحتاج إلى طاقة يحتاج إلى جهد بعض الناس تلاقيه الواد كان في ثانوي جايب 97.5% ودخل كلية هندسة ولا كلية طب وكان الأول وأول ما يلتزم يخيب هو إيه اللي بيحصل ده؟ لا بالعكس ده احنا عايزينه أول ما يلتزم مش كان بيجيب جيد مرتفع لا ده هيجيب امتياز مرتفع ليه هو ده الدين الدين أن تصبح شامة أن تصبح أنت شامة شامة شامة في جبين الأمة اوعى تفكر ان ديننا يا جماعة عارفين أعجب حاجة كتبتها في السيرة ايه دي يا شعبان أعجب حاجة وكنت بتكلم فيها العصر النهاردة ان ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر نزلت معظم شرائع الإسلام عشان المسلمين لما يغزوا غزوة بدر يبقى كل الإسلام قدام عينيهم كلمنا النهاردة بس عن الصلاة الصلاة مسجد وقبلة وأذان و تكاملت بعد الصلاة الزكاة نزلت فريضة الزكاة بعد الزكاة نزل الصيام اللي أنا عايز أقوله بقى ان المسلمين صاموا اول رمضان في تاريخهم في غزوه بدر تصدق بقى الصيام فرض 2 شعبان وخرجوا غزوه بدر كام 17 رمضان وهم صايمين اول مره يصوموا كانوا فيه في غزوه عشان ما تفكرش ان الصيام نوم وكسل وبطاله ده اول رمضان فرض عشان كده ربنا قال لهم ولقد نصركم الله ببدر وانتم هو ده الصيام الصيام اللي بيكسر النفس وانتم اذل وانتم صايمين بعض معانيها وانتم صايمين سبحان الله العظيم وكان الصحابه صايمين لانهم كانوا في في المدينه مش مسافرين الشاهد هنا ايه ان ساعه ما تلتزم اوعى تفكر انك انت اول ما تلتزم وتمسك طريق الدين خلاص بقى الكسل والبطاله وكلنا هنقعد بشويه ريحه و... وعطور قدام باب المسجد نبيع عند الحصري هو ده الدين لا العكس لما بنقول كده لازم الطالب يزداد اجتهادا والمهندس يزداد اجتهادا في مجاله والطبيب يزداد اجتهادا الى جانب العباده والطاعه وطلب العلم الشرعي والدين عشان كده ده اسمه العزم العزم تحقيق القصد عندنا حاجتين قصد ومقصود مطلوب التوحيد في الاثنين توحيد القصد وتوحيد المقصود توحيد المقصود اللي هو الله جل جلاله وتوحيد القصد خلف النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العزم تحقيق القصد طوعا أو كرها العزم على ثلاث درجات الدرجة الأولى إباء القلب أن يخالف العلم إباء القلب إيه؟ أن يخالف العلم بشيم برق المراقبة أنت دلوقتي يا أخي عرفت بعد ما التزمت إن الموسيقى حرام ونفسك بتهفو أن تسمع حتة قلبك ما يطوعكش هو ده العزم العزم ان قلبك ايه لا يطاوعك اباء القلب ليك يا عم فتحي قلب ابي القلب الابي ده دخلوا نور اليقظة نور اليقظة اليقظة دي ليها نور النور ده لما دخل القلب وقع في القلب لا يمكن ان قلبك يطوعك على معصية الله يبقى لما تيجي تعصي ربنا بتعصيه من وراء قلبك هي دي عشان كده ابن القيم قال ايه والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا بل لا يباشرها إلا والحزن يخالط قلبه ومتى خلا قلبه من هذا الحزن فليبكي على موت قلبه أقول تاني احفظوا الجملة دي صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إباء القلب أن يخالف العلم الشيخ مصطفى عنده علم لما يجي نفسه تراوده على شيء يخالف علمه قلبه يأبى إباء القلب أن يخالف العلم إزاي إزاي أخلي قلبي يأبى بشيم برق المراقبة عارف يعني إيه شيم أنت من زمان ما بتجيش غايب ها مش بس أو, أو مش في مكانك اللي احنا معتادين عليه صلي على الرسول صلي يعني شيم عارف لما يكون الجو فيه سحاب فيه سحب وانت وانت بالليل لك نجمة بتنجيها فتقعد تعمل كده اه بتدور عليها دي اسمها شيم البحث من خل... من خلال سحب الطبع وضبابية النفس إباء القلب أن يخالف العلم بشيم برق المراقبة لما تبقى انت متعود في التعامل مع الله ان ربنا بيديك اشاره اشاره على الصح واشاره على الغلط تقعد انت تقول يا رب بين لي بيانا شافيا يا رب دلني وانا اسير كما تريد يا رب اهدني يا رب اكشف لي تبقى انت عايش في هذا الحال مع الله برق المراقبه ادم براقب ربنا عمر قلبي ما يطوعني على معصيه امتى قلبي يطوعني على معصيه لما يبقى قلبك ناسي ربنا ولما وصلنا لكلمه ان اباء القلب ان يخالف العلم بشيم برق المراقبه قلنا نتكلم عن المراقبه بدانا نتكلم عن المراقبه المراقبه دوام ملاحظه المقصود هي دي المراقبه وهي على ثلاث درجات مراقبه الحق في السير اليه على الدوام بين تعظيم مذهل ومداناه حامله وسرور باعث صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مراقبة الحق في السير إليه على الدوام بين تعظيم مذهل وبدأنا نتكلم عن تعظيم ربنا جل جلاله يأتيكم طرف منه في اللقاء القادم الأربع الجاي إن شاء الله ها تعظيم مذهل اثنين مداناه حاملة وقعدنا بقى سنة بحالها 12 شهر نتكلم في كلمة مداناه حاملة حد فاكر معايا ولا ما حدش فاكر موضوع مداناه حاملة موضوع مداناه حاملة نوزع عليكم الورق الورقة المرة الجاية قلنا خطة منهجية للوصول إلى مقام القرب من الله خطة منهجية للوصول إلى مقام القرب من الله هقراها بسرعة تسمعوا معايا ولا ما... طب صلي على الرسول خطة منهجية للوصول إلى مقام القرب من الله أولا التشوق للقرب إن قلبك يشتاق للقرب من ربنا منارتها احنا قلنا إيه في الطريق لربنا يا أخي خلي بالك أنت إن الدعاوى كتير يعني لما أقول لك مشكلة الكبيرة في إيه إن احنا ممكن نقول كلام كبير لما قلت لك الأنس بالله وفاجأ ان واحد يقول اوه انتوا لسه بتتكلموا في الانس ده انا عديت الحته دي من زمان بالله عليك انت عديتها طب قول لي شفت ايه هناك ما يعرفش اصل ده علم عشان كده قلت ايه في الخطه المنهجيه للوصول الى مقام القرب من الله لازم اديك في كل حاجه مناره لازم اديك ايه يعني ايه مناره يعني لو عديت من هنا يبقى شفت كذا اول حاجه الشوق انك تتشوق للقرب من الله منارتها اللهفه لتحصيل اجود التوبه يبقى لو حسيت في قلبك ها لهفه عارف اللهفه انا شفت واحد النهارده الكلمه دي قلتها قبل كده كتير لوائل هندي بس شفت واحد النهارده قلت له على فكره انا لما بشوفك بحس بالفشل ما عرفتش اربيك عارف الفشل قال لي عايشه عايشه اللهفه عمرك حسيت باللهفه عارف لما ام ابنها تايه منها تبقى ايه اه ملهوفه عليه عندها لهفه انها تشوف الواد عارف لما يبقى واحد ضيع منه حاجه مهمه عربيته آآ آآ ابنه آآ حاجه ضايعه منه وهو ملهوف نفسه متلهف ان يحصل في قلبك اللهفه دي على التوبه انا زعلان منك عشان انت ماشي في حياتك بالزق عمال تزق اليوم وتزق الاسبوع وتزق الشهر وتزق السنة أو عايش وخلاص مفيش في قلبك اللهفة دي على تحصيل مقام القرب من الله اتنين أن تعرف الله منارتها الأنس بالله ثلاثة أن تهتدي ثلاثة ثلاثة أن تهتدي إليه طريقا ياض يا محمد يا بهاء لحد دلوقتي ما عرفتش سكتك لربنا ايه هتوصل لربنا ازاي قول ما يا عم احنا بنصلي ونصوم هي في سكة غير دي اه يا جماعة الطريق الى ربنا واحد اهدنا الصراط المستقيم وربنا جل جلاله قال ايه وان هذا اللغويون يقولوا هذا اشاره للايه للقريب اشاره للقريب هذا ده هو وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الطريق ده واسع جدا جدا طريق لربنا طريق واسع جدا يساع كل اللي ماشيين لربنا طريق لربنا في واحد ماشي واحد ماشي على رجليه ما اعرفش المشي على رجليه ده سرعته كم كيلو في الساعة ما اعرفش والطريق ده في نفس الوقت يساع واحد راكب بورشة ماشي على سرعة 350 شوف بقى واحد ماشي على سرعة 350 كيلو في الساعة واحد ماشي على سرعة نص كيلو في الساعة الطريق يسع بقى اللي راكب ده واللي راكب ماشي على 200 واللي ماشي على 150 واللي ماشي على 100 واللي ماشي على 80 واللي ماشي على 60 واللي ماشي على 10 واللي ماشي على الطريق يساع الكل انت مين فيهم ماشي للطريق لربنا على سرعة كام على فكرة يا جماعة الصراط ده اللي احنا ماشيين عليه في الدنيا زيه بالظبط صراط في الآخرة يا عم وليد ربنا يهديك صراط في الآخرة وزي ما انت ماشي على صراط الدنيا ها هتمشي على صراط الآخرة اللي في الدنيا يا عم فتحي ها ماشي على الصراط عمال يقوم ويقع يقوم ويقع في الآخرة هيقوم ويقع بس خلي بالك في الآخرة اللي بيقع بيقع فين في جهنم اللي ماشي في الدنيا دي بيقوم ويقع هيفضل يقوم ويقع هناك واللي ماشي بسرعة ستين هي برضو ستين واللي ماشي فم. اللهم اجعلنا منهم هي دي برضو اللي انا قلت كتير وعشان كده بقول لك ان منارتها منارة دي ان تهتدي اليه طريقا يوصلك اليه الملذات الروحية المنارة منارتها ايه انك انت بعد ما كانت متعتك ان انت بتتفرج على ماتش كوره بقت متعتك انك تقرا ايتين قران بعد ما كانت متعتك انك تشوف مقطع كوميدي مضحك بقت متعتك انك تسجد لله سجده تبكي في جوف الليل بعد ما كانت متعتك انك انت تسمع قصيده ولا شعر بقت لذتك انك تقرا قران وتعيش في لذة ومتعة القرآن تغير الملذات الروحية هي دي الطريق ده أوله الفرائض الفرائض مش الصلوات الخمسة بس الصلوات الخمسة أركان الإسلام ها الصلوات الخمسة والصيام والزكاة والحج والصيام وبر الوالدين فرض ولا سنة عم حربي آه بر الوالدين فرض غض البصر عن المحار... عن الحرام فرض اكل الحلال فرض إقامة الفرائض بعد إقامة الفرائض لازم زيادة النوافل هنلاقي بقى في زيادة النوافل في واحد كنت فين يا خيبان النهاردة صلي على الرسول صلي تلاقي واحد ربنا كرمه وسكته في النوافل القرآن من أهل القرآن ليل ونهار قاعد يحفظ قرآن ويسمع قرآن ويدرس قرآن ويتلذذ بالقرآن ويتدبر قرآن شغلته قرآن واحد تاني شغلته الذكر شغال في الذكر يخلص استغفار يبدأ في الصلاة على النبي يخلص صلاة على النبي يشتغل في التسبيح خلص التسبيح يشتغل في التهليل خلص تهليل يشتغل في الحسبلة خلص حسبلة يدخل في الحوقلة شغال في الذكر واحد تاني شغلته طلب علم ونشر العلم وتعليم العلم واحد ثالث شغلته الحج والعمرة ومشغول بيهم واحد رابع شغلته الصلاة واحد خامس شغلته الصيام عايز أسألك بقى هل اهتديت إليه طريقا عرفت سكتك ايه سكتك ايه سكتك ايه تفتكر السكة اللي هتوصلك لربنا ايه انت من بتوع الصيام بتصوم من كل شهر 27 يوم لا صراحة الصيام صعب عليا شوي طب انت بتوع القرآن بتختم كل ثلاث ايام لا يعني مش قوي كده مش قوي خالص طيب طب انت بتاع الذكر بتعمل لك كل يوم مئة ألف تسبيحة ها ولا دي كمان طب انت بتاع العمرة تعمل كل 15 يوم عمرة طب انت بتاع الصلاة بتصلي كل يوم 300 400 ركعة في اليوم قول يا وليد ولا دي كمان امال انت بتاع ايه ها انت بتاع ايه طب انت نافع في ايه قول لي انت فالح في ايه يعني انت ربنا راضي عنك وانت متميز كده ونمبر وان نمرة واحد في ايه في النوم قال الحقيقة قال الحقيقة ان انت نمرة واحد في الاكل والنوم هي دي لازم تكتشف لك طريق توصل منه الى الله زي ما قلنا كده تتمم الفرائض الاول وبعدين تزود النوافل من كل حاجة تصوم اثنين وخميس تصوم خميس كل أسبوع لكن في القرآن ختمة كل أسبوع زي الصحابة ما كانوا بيعملوا في الذكر بس لازم تشوف لك طريق أربعة أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة فيحرق ظلمات الطبع بأشعة البصيره أن يقوم بقلبك إيه شاهد من شواهد الآخرة أنا عايز أسألك يا عم الحاج أنت كنت فين من زمان بدأت تظهر تاني أهو الحمد لله على السلامة حاصل بقلبك شاهد من شواهد الآخرة إيه هو إيه هو إخوتي المؤمن رجل الآخرة المؤمن إيه رجل الآخرة رجل الآخرة عشان كده يا عم وليد الإنسان لما يبقى رجل الآخرة بيبقى دماغه دايما آخرة كنت بقول لهم النهاردة في درس العصر بقى اللي شاف عنب الجنة نفسه تروح لعنب الدنيا مستحيل اللي أنس بحورية من حور الجنة يقدر عينه تشوف واحدة من ال... من أهل الفجور والفسق مستحيل رجل الآخرة ده قام بقلبه شاهد ممكن أخونا اسمك إيه حازم أخونا حازم يقوم بقلبه شاهد الخروج من القبر حاسس على طول كده إن هو قايم بيرفع مجاديل القبر بدماغه كده وخارج لاقي سائق وشهيد فوق شفير القبر حاسس روحه هتطلع كده وهو طالع من القبر الإحساس ده مسيطر عليه بصفة مستمرة ممكن واحد تاني شاهد من شواهد الآخرة اللي مسيطر عليه تطاير الصحف طول الوقت عامل كده مستني يا ترى كتابه هياخده بيمين ولا بشمال التالت حاسس انه واقف قدام الميزان وعينه راحة جاية على الكفتين انهين لها الطب الرابع حاسس انه واقف على الصراط ودي اللي خطرت على بالي وانا واقف هنا لما قلت مش عارف ايه فان حاسس انه واقف على الصراط ورجله سيدنا النبي يا وليد صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ايه أحد من السيف وأدق من الشعر منصوب على شفير جهنم فعايش المعنى ده ان كأن رجله على على الصراط عمال يحط رجله كده ويشيلها ويحط رجله كده يحس بسخنية الصراط يروح شايل رجله يحط رجله ويشيلها وعايش المعنى ان هو بيحط رجله ويشيلها وجنبيه ضم واحد عدى ايه ده احمد ماهر معقولة مصطفى ايه ده حسنين كل دول بيعدوا وانا لسه واقف فيقول النهارده يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين لو أن الله هداني كنت مع الناس اللي عدت دي لكنت من المتقين لو أن لي كرة لو بس أرجع شوية أنا عرفت آخرتها دلوقتي يفضل يوبخ نفسه بالطريقة دي فيفوق ويصحى أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة منارتها حصول الحال كأنك رأي عين خامسا أن ينجذب إلى الآخرة بأعمالها وأحوالها بالكلية ويزهد في التعلقات الفانية علامتها ومنارتها منارتها إيه؟ منارتها الأنفة من الدنيا والسماحة في ترك المناهي والشهوات إنك تلاقي نفسك بتترك الحرام مش بمعاناة ولكن بسماحة بسماحة آه يعني إيه يعني لما تكون ماشي في الشارع وقابلتك واحدة عريانة انت مش بتعمل كده عشان ما تشوفهاش لا ده انت قرفان منها اصلا سماحة انك انت مش عايز تشوف مالكش نفس مالكش نفس آه سادسا الدأب في تصحيح التوبة اللهم تب علينا يا رب ازاي الساعتين وقفوا في وقت واحد صلى على الرسول انا طولت عليكم طب صلي بس اصل المدارج معلش يعني ايه نقطع الصوت ده آه الدأب في تصحيح التوبه ومنارتها رؤية التقصير رؤية النقصان واستشعار المن سابعا حراسة القلب اللهم اهد قلوبنا ومنارتها الشعور بالطهارة آه اتكلمنا في الحتة دي عم شعبان كتير بقى في الشعور بالطهارة إن في إنسان ال... قلت لكم زي بنت لسه طالعة نظيفة ما اتلمستش ما اتشفتش حاسة إنها طهرة ونظيفة بخلاف واحدة أخطأت هو ده عارف الفرق بين الإحساس ده والإحساس ده أو ده إحساس قلبي بين إنسان طاهر تعلق قلبه بالله وبين إنسان تقذر قلبه بالذنوب والمعاصي والتعلق بالدنيا الفانية آه ثامنا حب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومنارتها الشوق لرؤيته واستشعار معيته أن تجعله أمامك إمامك تاسعا فهم الوحي منارتها أن يكون القرآن روحك فهو زادك وقوتك عاشرا إذا رسخ في قلبه ذلك فتح له مشهد القرب والمعية إن شاء الله الورقة العشر نقاط دي تأتيكم اللقاء القادم بإذن الله تعالى هدية عشان أنت تعرف إيه أنت فين أنت في أنهي مرحلة في حياتك ومنارتها دي شفتها ولا ما شفتهاش لأن برضه ممكن الجاهل يعدي على المنارة وإيه وما يعرفهاش ما هو ما يعرفهاش أصلا خلصنا مداناة حاملة وسرور باعث انتقلنا بقى إلى اللي احنا فيه النهاردة استدامة نور الأنس بحفظ الحرمة معلش أنا مضطر تاني أقول كلام قلته قبل كده بس احنا كل دي مراجعة قلت ايه ان الانسان في اول الطريق الى الله ربنا بيدوقه المعاني مجانا وضربنا لذلك مثالا ضربنا لذلك مثالا قلنا ايه لما تروح عند بقالة عايز تشتري جبنة فتقوم تقول له ايه لو سمحت انا عايز جبنة يقول لك طب عايز ايه دوق دي بيدواك حتة على طرف السكينة مش كده حتة كده على طرف السكينة دوق دي دوق ودوق دي ودوق دي طب دوق كمان دي في الاخر تقول له ايه طب اديني نص كيلو من ربع كيلو من دي يلف ويديهولك رد عليا لا لازم تدفع ثمنه بقى وممكن وانت ماشي بعد ما دواك الجبنه وخدت الربع كيلو بتاعك يقول لك طب انا عندنا حلاوه جميله كمان دوق الحلاوه دي ها ودوق الزيتونه دي ودوق ال... لله المثل الاعلى في السماوات والارض يا عم حربي ها اول ما تسلك الطريق الى الله مش هتحلق لحيتك تاني خلاص الحمد لله بعد كده ها اول ما تبدا الطريق الى ربنا ربنا جل جلاله يدوقك حته انس اول ما تسلك الطريق كده على طول في الاول عشان كده بتيجي بعد سنه ولا اتنين ولا عشرة تقول يا ده انا في اول الطريق كنت حاسس ان انا طاير صح كده في اول بدايه الالتزام ربنا دوقك حته انس ودوقك حته شوق ودوقك حته حب ودوقك حته طمانينه ودواك حتة سكينة نزل عليك كده في يوم شوية سكينة كل ده ببلاش كنت ساعتها لسه ما عملتش حاجة فانت بعد كده بس الحاجات دي كلها زي ما قلنا كده دي عشان ايه للذوق تدوق بس لو قلت بقى اديني كيلو ادفع لازم بقى بتمنها عشان تطلب كيلو سكينة في يوم لازم تقعد تشتغل عشر تلاف استغفار عشان تقعد عشان تطلب كيلو طمأنينة لازم تصوم لها أسبوع علشان تعيش شوية إخبات عايز لك قيام ليل شهر كل حاجة بعد كده بإيه بتمنها ما دفعتش مفيش ولا عمرك هتدوقها تاني إلا بيه بتمنها عشان كده قلنا إيه ان الانسان اللي خد حته سكينه ازاي يست... حته انس ازاي يستديم نور الانس استدامه نور الانس ازاي بمراعاه الحرمه بمراعاه ايه الحرمه يعني ايه قال الله ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه رعاية الحرمة يعني ايه يا احمد يا سعيد رعاية الحرمة يعني ايه هي التحرج من المخالفة وعدم الاستقواء على المجاسرة صلى على الرسول احنا قلنا ايه ان ربنا اداك في اول الطريق شوية انس عارف منارة الانس ايه ايه منارة الانس إم- امتى تعرف ان انت عديت على مقام الانس ان انت حصل لك انس بالله اذا رايت نفسك تحفو الى الاماكن الخاليه التي تهدا فيها الاصوات والحركات تحس ان انت عايز تروح لمكان محدش شايفك الا ربنا عايز تتكلم مع ربنا ومحدش سمعك الا ربنا عايز واخرج من بين البيوت لعلني احدث عنك النفس بالسر خاليا انك انت تبقى عايز تقفل على نفسك اوضه وتعيش مع ربنا المعنى ده الامان القلبي السلام النفسي الهدوء العقلي انك انت تبقى عايش مع ربنا معنى مش عايز حد يطلع عليه عارف اللي بيصبح يتكلم انا شفت وعملت وكان ليا ده غلبان مش فاهم مش فاهم لو فاهم ما ينطقش عايز اقول لك حته حلوه بس خير ما تفهمهاش الليله دي سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما لما في حديث أتدرون فيما يختصم الملأ الأعلى حديث رائع محتاج وقفة طويلة مننا وأنا مش عايز أطول على- عليكم الليلة دي بس حديث بيقول إيه سيدنا النبي إن ربنا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى فقلت لا أدري يا ربي يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري ربي يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري ربي فوضع ربي يده على ظهري حتى أحسست ببرد أنامله في صدري فعرفت كل شيء قالوا ايه ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اصبح من يومها وقد اسدل العمامه بين كتفيه ليغطي المكان الذي وضع فيه الرب يده فهمت صلى على الرسول صلي لما ربنا جل جلاله وضع يده على ظهر المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صبح تاني يوم دي بنسميها العدبة العدبة أسدل العدبة بين كتفيه كأن العدبة ديك عشان تغطي على ظهره المكان اللي ربنا وضع يده فيه هي دي اللي انا بقول لك عليها انك تستر حالك مع الله ما تتكلمش انت شفت ايه سمعت ايه عرفت ايه حسيت بايه خليك خليك ساكت ده لو انت حالك صحيح مع الله اما لو انت مدعي خلي اللي يدعي بقى ايه يهيص خليه يهيص هو مش عارف حاجه الشاهد ايه حصل له انس ازاي استديم نور الانس ده واحد برعاية الحرمة رعاية الحرمة ازاي ازاي ارعى حرمات الله بالتحرج من المخالفة وعدم الاستقواء على المجاسرة صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا دي أخضر أنت بتك- بتفكر في إيه يا سرحان يخضر صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الإنسان زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت إن لا يطاوعه قلبه إباء القلب أن يخالف العلم هي دي التحرج من المخالفة لما يخالف أوامر ربنا أو يخالف هدي النبي يحصل له حرج في صدره عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إيه قال والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس هو ده التحرج من المخالفة إزاي نعملها وانا مصر برضو ان احنا نمشي في طريقنا الى الله ان كل ما اقول لك حاجه قول لي اعملها ازاي دي اجيبها منين دي واحد ثلاث حاجات ثلاث حاجات بسرعه اسمعهم اولا بتعظيم الامر والنهي خوفا من العقوبه فيكون سائقا للنفس الحرون بصوت زجر وتهديد وطلبا للمثوبه فيكون قائدا للنفس المطمئنه بالشخوص إلى الآخرة ونعيمها كأنها رأي عين لا مشاهدا لأحد فيكون متدينا بالمراءة ولا شهوة فيكون حظ نفس وشعبة من عبادة النفس ده كلام بقى عايز قعدة صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم بتعظيم الأمر والنهي الله جل جلاله قل لا إله إلا الله أمر قال سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة آتوا الزكاة قال الله عز وجل واغضض من صوتك قال سبحانه لا تمشي في الأرض مرحا قال جل جلاله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الأوامر دي النواهي لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم لا تقربوا الزنا لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا النواهي والأوامر تعظم في قلبك واحنا قلنا ان الاشكال الكبير اكبر اشكال في حياة المسلمين اليوم ضعف تعظيم الله في القلب كنت بقى قابلت اتنين وانا ماشي في الشارع وفي ايدهم سيجارة كل واحد في ايده سيجارة يعني فواحد منهم اول ما شافوني داخل عليهم وانا داخل عليهم اه داخل عليهم اما الاتنين ماشيين كده وبيدخنوا راح داخل عليهم راح واحد منهم رامي السيجارة تحت ايده عم شيخ قلت له اهلا ازاي حضرتك والتاني بسلم عليه وهو مودي ايده بالسيجارة ورا ظهره ازاي حضرتك انا عايز اسألك سؤال للي رمى السيجارة انت لما شفتني رميت السيجارة وجزاك الله خيرا ده حياء طيب استحيت مني طيب أين الحياء من الله انت استحيت مني ورميت سيجارة طب ما ربنا شايفك وربنا معاك فقال لي هي السجاير حرام فقلت له ببساطه أنا مش عايزك تسألني خلينا أنا الأول أسألك أنت بتدخن ليه؟ قال لي بدخن ليه؟ عادة سيئة طيب السجاير حرام ولا حلال؟ قال لي حلال طبعا لأن السجاير ما جاتش في القرآن قلت له لا جت قال لي جت في القرآن؟ ده ما, ما, ما وصلنيش الكلام ده صراحة لا تقول لا جت ربنا قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث السجاير بقى من الطيبات ولا من الخبائث قال لي لا من الطيبات ولا من الخبائث لا لو قسمنا حاجة اتنين لطيبات يا خبائث تحطها فين طيب لو اديتك خياره وسجارة وسجاره تحط الخياره فين في الطيبات والسيجاره بس في الخبائث تبقى حرام بمنتهى البساطه الشاهد اللي بس اردت سبقه من الموقف ده هو تعظيم الامر كتب القران لا انتهيت تبقى حرام تخطر الى الله واقسم بالله ما دخل تاني في حياتي ده كلام الراجل جزاه الله خيرا كلام جميل تعظيم الامر والنهي ازاي بتعظيم الامر الناهي مين اللي بيامر هنا الله جل جلاله فلذلك اول حاجه بتعظيم الامر والنهي طيب واحد بيسالني تاني ازاي اعظم الامر والنهي خوفا من العقوبه وزعتوا الورقه بتاع العقوبات نعم كلكم خدتوا طب هتاخدوها دلوقتي حالا 100 عقوبه للذنوب والمعاصي 100 102 اه هي دي 102 عقوبه للذنوب والمعاصي اول عقوبه الحرمان اخر عقوبه سوء الخاتمه ما بين الحرمان حرمان من العلم والحرمان من الرزق والحرمان من السكينة والحرمان من الطمأنينة والحرمان من الخير كله إلى سوء الخاتمة مسافة كلها عقوبات ولازم تعرف ان كل ذنب عليه عقوبة تخصه مم.
في عقوبة محددة معينة كده على قد الذنب ده يعني اللي بيبص للنسوان العريانين في الشارع او في التلفزيون او في النت او في الجرايد والمجلات او في الاعلانات في الشوارع اللي بيبص عقوبتها مباشرة ظلمة في القلب كظلمة الليل بين يبقى حاسس ان جواه ظلمة ظلام مش حاسس انشراحت صدور المؤمنين تعال شوفوا اخر الليل وهو بيتخمد وينام ازاي الظلمه والوحشه اللي جواه اللي بيكتب عقوبتها مباشره نكد قلق جوه جوه قلبه حاسس بقلق الان الأم من إيه أكيد عامل عملة أكيد وراك مصيبة الآن وهكذا لو قعدت ت- تذكر لي كل الذنوب هقول لك على كل ذنب عقوبة تخصه عقوبة مخصوص وهتلاقيها فيك وأشد العقوبة ألا تشعر بالعقوبة مم.
ومن أخطر العقوبة ألا تفهم أنها عقوبة وأنك تفرح بالعقوبة لذلك نقول إيه رعاية الحرمة بتعظيم الأمر والنهي خوفا من العقوبة الخوف سائق للنفس الحرون النفس اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها النفس الحرون النفس مش مساعدة في نفس ربنا بيرزق إنسان نفس لينة مطواعة وفي واحد تاني نفسه شديدة قاسية لا تنقاد غير منقادة نفس حارون بتحرن عليه يعني ايه امبارح انت صحيت الساعة 2 بالليل دخلت الحمام ورجعت قعدت على خلف السرير كده وبتقول لنفسك ايه نصلي ركعتين نفسك نام طب هنتوضى ونصلي ركعتين لا لا النوم هيطير من عينك طب ما نصلي ركعتين حتى لو النوم طار من عيننا يبقى اربعه لا والشغل الصبح طب هنصلي ركعتين وبكره ناخد اجازه عارضه لا لا لا لا اجازه هي خلي الاجازه العارضه دي لما تبقى عيان هي شغلانه نفس حارون ازاي يسوعها من خوف صوت فيكون سابقا من نفس الحارون بصوت زجر وتهديد التهديد ان شرف المؤمن قيام الليل فأقول لنفسي يعني انت ما عندكش شرف يعني عمرك ما هتبقى بقى راجل شريف يا راجل خليك عندك شرف خليك راجع صوت ان الانسان يبدا يسوق نفسه بالصوت جهنم النجاه منها بكام ليله لما تلاقي نفسك بتشتهي معصيه بتبعد عن هذه المعصيه اثنين طلبا للمثوبه ان الثواب عند ربنا عظيم فيكون قائلا للنفس المطمئنه فيكون قائلا للنفس الايه؟ المطمئنه بالشخوص الى الاخره ونعيمها كانها راي عين يبقى الانسان لما يقوم الليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم دأب الصالحين قيام الليل تلاقي سيدنا النبي محمد صلى عليه يقول لعبد الله بن عمر نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فما عبد الله بن عمر لا يترك الليلة إلا قامها يبقى أنا لما بقوم الليل مع سيدنا النبي مع عمر مع أبي بكر مع عبد الله بن عمر دي سكتي كأنها رأي عين لا مشاهدا لأحد فيكون متدينا بالمراءة مش بحمل عشان أصبح أقول أنا قمت مش بحمل عشان أصبح حد يشوفني أو يعرف إن أنا قمت مش بحمل عشان وإنما لا أرى إلا أن الله يراني الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ولا شهود حظ نفس ولا شهوة فيكون حظ نفس وشعبة من عبادة النفس واحد قام الليل حس بلذة ومتعة وقرة عين يجي يوم تاني ليلة عشان يحصل اللذة دي كده بتعبد نفسك مش بتعبد ربنا اللي بيعبد ربنا قائم لله في الأولى وفي الآخرة فلا يكون في عبادته شهوة ولا حظ نفس ولا مراد هوى ولا شهوة مش شهوته مش قايمة شهوة ده قايم بيغالب نفسه لكي يستطيع أن يقوم الليل إخوتي تلك مرحلة سياسة النفس إن يبقى في سابق من وراك التخويف والزجر والتهديد وقائد من قدامك ليقودك بالوعد والتبشير والخير ورؤية الخير دي النفس النفس الأمارة زي ما قلت لك انك مش من اول ليلة لما سمعت الكلام ده هتروح تلاقي نفسك كده ببساطة تقوم الليل لا لا لا محتاج تزجر تخوف نفسك هتبطل معاصي لما نفسك تقول لك افتح النت افتح التلفزيون افتح مجلة او كتاب اقرا فيه اعمل كذا كلم في التليفون قلب في التليفون تبدا زجر النفس ازاي بعلم المراقبه ان الله معك ان الله يراك ان الله قادر على ان يبطش بك ان الله جل جلاله قادر على ان يطمس نور عينيك ان الله جل جلاله قادر على ان يفضحك ويجعل الناس يسخرون منك ويستهزئون بك وتسقط من أعينهم بعد أن سقطت من عين الله كل ده تهديد ووعيد وزجر للنفس الأمارة ما جاتش بكده تيجي بالتانية بقى اللي هي التقليد عشان ربنا يحبك عشان تبقى مع سيدنا النبي صلى عليه عشان ترى تنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة عشان تبقى أول من أول زمرة يدخلون الجنة له 72 حرية لما تدخل الجنة تتراءى قصرك مثل وهكذا تمشي تمشي النفس ما بين
الزجر والتهديد والوعيد وما بين الوعد والتبشير وطلب البشرى الثانية تهذيب القصد وهو تصفيته من شوائب الشرك وحفظه من مرض الفتور ونصرته على منازعات النفس تلك تأتينا في اللقاء القادم إن شاء الله الأربعاء القادم أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب